أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد غر المحجلين وساقينا بإذن الله رب العالمين على حوض الكوثر ونحن في رحمة الله آمنين مطمئنين إن شاء الله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد هذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا الثامن والأربعون تسعة التاسع والأربعون هذه ما تعدش ورايا سبعة وثمانين بس اللهم تقبل منا يا رب العالمين التاسع والأربعون في آه، دروس شرح أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني فتح الباري في شرح صحيح البخاري ونحن ما زلنا في باب المغازي أو غزوات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقفنا يوم الاثنين الماضي عند مقدمة قبل الدخول على أخطر غزوة آه، لم تأخذ حجمها من التاريخ أو إن كانت أخذت حجمها من التاريخ فربما لم توضع في حس المسلمين بالحجم الطبيعي فغزوة خيبر اعتبرها هي من أخطر الغزوات التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان دايما المسلمين عندهم معرفة يعني تكون كبيرة شيئا ما ومعلومات كثيرة شيئا ما عن بدر وعن أحد وعن الخندق فإن كثيرا منا ليس عنده كثيرا أو ليس عنده كثير من المعلومات عن غزوة خيبر وعن إجلاء بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة عن المدينة عندما أخلاهم وأجلاهم الحبيب المصطفى من المدينة المنورة وعشنا في الاثنين الماضي عن بعض من صفات اليهود في كتاب الله وبعض من صفاتهم كما بينها لنا الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم وما أشبه الليلة بالبارحة فالتاريخ قد يعيد نفسه وما على المسلم إلا أن يستفيد على المستوى العام وعلى المستوى الخاص على المستوى العام يستطيع الإنسان أن يدرك من نقاتل أو من نعادي أو من يعادينا وعلى المستوى الخاص يستطيع الإنسان أن يأخذ لنفسه منهجا في الحياة حتى إن شغلته المسلم الحياة وتبعاتها وتكاليفها كما قلنا في خطبة الجمعة لا تنسينا الدنيا وما فيها الآخرة وما فيها يعني إذا كان الإنسان مشغولا في الدنيا بمعاشه فلا ينسى أبدا معاده كما قال لنا أهل العلم من قدم معاده على معاشه فهو ناجي ومن قدم معاشه على معاده فهو هالك ومن اشتغل بهما فهو مخاطر صل على رسول الله انت اما في معاش يعني ايامنا اللي عايشين فيها دي اسمها ايه معاش معاش واكون مسرورا عندما يقال لمن بلغ الستين لقد احيل الى المعاش هي انت لما تفكر فيها تجدها على غير الطبيعه لقد عاش الرجل في الوظيفة مثلا أربعين سنة عدى ثلاثين سنة في الشغل قضى ثلاثين خمسة وثلاثين أربعين سنة أقل أكثر بلغ الستين يبتدي بقى يعملوا له حفلة ليه خير يقول لك فلان أو الأستاذ فلان أو الحاج فلان طالع على المعاش معاش إيه؟ هو إذا بالمنطق لما تفكر فيها كده اصل احيانا سواء المصريين او العرب يطلقون الفاظا ثم من كثرة تكرارها ينسون مدلولاتها كلمة معاش كده على المعاش يعني يعني راح يعيش وكان ميت في الشغل ها وكأن الفطرة تقول كان مشغولا بأكل عيشه وبرزقه كان مشغولا بلاش أكل عيشه لأكل عيشه أصلا كلمة مصرية أوي ما تقولها لأي واحد حتى عربي في المغرب او في المشرق ما يفهمش يعني ايه اكل عيش اكل عيش بص فين العيش هو لكن احنا كمصريين معتبرين العيش هو ده الايه المهم انا عشان حتى لو الشباب دي اترجمت ولا بتاع يبقى ايه بيترجموا اخواننا انجليزي كده ما تترجمش لكن ياكل عيش يعني ايه بص الراجل الكندي يقول لك انت بتقول كلام غريب قوي يعني ايه ياكل عيش فين العيش اللي ياكله المهم ما علينا خلينا احنا في الايه المصطلحات المصريه الايه القح او الحديثه فكان هذا الموظف كان مشغولا بامر الشغل والحياه والفلوس والبنك، سبحان الله وكانما افاق اخيرا ليحال الى المعاش اي ليحيا باستعداده دينيا للقاء الله عز وجل يعني اذا كانت نيه المصريين كده والله بيبقى ناس يوم خير فأنا يعني أوقن أن في أهل مصر خير كثير إن شاء الله رب العالمين فكلمة أحيل إلى المعاش يعني بدأ بقى يخطط لمعاشه الحقيقي فأنت في الدنيا في حالة معاش والآخرة لنا جميعا إيه؟ معاد خلاص فيبقى من قدم معاده اللي هو الايه؟ آخرته يعني على معاشه اللي هي ايه؟ الدنيا بتاعته فهو من الفائزين اللهم اجعلنا منهم يا رب واكثر الناس بيغلب ايه معاشه على ايه على معاد التقي من الهالكين نسوا الله فانساهم انفسهم خلاص. ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره ما ادينا يا رب في الدنيا بس حسن ايه الحسنه عايزين فلوس وعايزين زوجه صالحه وعايزين عيل طيب وبعدين طب بس مش عايز الا كده وانا عايز ايه آه. وما له في الاخره من خلاق روح لكن من اشتغل بهما فهو من المخاطرين يعني بلوتين الثانية والثالثة ولأغلب أغلب الناس يقول لك أهو بنشتغل الصبح نروح للشيخ عمر بعد الظهر ويوم الثلاث نروح للشيخ فلان ويوم الأربعة للشيخ فلان وهي كويسة إن الشيخ عايز إيه نقطع روحنا يعني أبدا يا عم محدش طلب منك حاجة بس وأنت تسمع هذه الدروس يجب أن تكون لك نبراسا في حياتك الناس ما تاخدش الكلام اللي يعجبها تطبقه واللي ما بيعجبهاش تشتم فيه الشيخ اللي قبله لا فالانسان منا لا ينسيه امر معاشه على امر معاده فنحن في امر الغزوات لنا فائده عامه وفائده خاصه الفائده العامه ندرك كيف تعب الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته حتى ادوا الينا الامانه هل يا ترى نحن حفظنا الامانه ام ضيعناها هذا سؤال يا ترى الامانه دي احنا محافظين عليها ولا ضيعناها ولذلك اتعجب من كثير من المسلمين يقول لك يا ريت يا اخي بدل انا ما كنت موجود في سنه 93 كنت موجود ايام الرسول وما ادراك فقد كان ابو لهب ايام رسول الله وابو جهل كان ايام رسول الله ولا ما كانوش ها وهل استفادوا بوجودهم مع رسول الله لقد قال اهل العلم اياك ان تغتر بمصاحبة أهل العلم يقول يا عم احنا ماشيين مع الشيخ نعطي كده ايه إياك أن تغتر بمصاحبة أهل العلم فلقد صلى عبد الله بن أبي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية سنوات خمس صلوات في اليوم والليلة وبعد ذلك كان مآله الدرك الأسفل في جهنم هذه صحبته لرسول الله ده صلى معاه كمان مش مش عاداه ظاهرا عاداه باطنا ولكن صبر الرسول عليه صلى الله عليه وسلم حتى يوم ان مات اراد الرسول ان يكفنه في عباءته وقد كان واراد عمر ان يمنعه واراد عمر ان يمنعه ايضا عن الصلاه عليه قال له يا رسول الله ما تصليش عليه اليك عني يا عمر وقام الرسول متوجها للصلاة على عبد الله بن أبي فأمسك عمر بعضاضتي الباب يعني مسك بالضلفة دي حلق الباب ده وحلق الباب ده وراح إيه شبح إيديه كده ومنع أراد أن يمنع الرسول من الخروج آه شوف عمر بيغل من الراجل زعيم المنافقين ده لكن الفرق بين عمر وبين رسول الله هو الفرق بين التلميذ والأستاذ فرق بين المتعلم والمعلم الفرق بين من لا يحتمل صورة واحدة من الباطل وبين من يتحمل كل ألوان الباطل ثم يحسن التعامل معها حتى يهديها سواء السبيل آه عليه الصلاة والسلام فيأخذ الرسول يد عمر برفق مش بعنف برضه لأن المعلم يجب أن يعلم الناس بالرفق وباللين فيجيب إيده برفق يا ابن الخطاب إليك عني قل يا رسول الله قال لك ربك استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ادي التلميذ اسمع الاستاذ بقى يا عمر لو علمت اني لو استغفرت لهم اكثر من السبعين فغفر لهم الله لاستغفرت لهم حنان بقى حنان للامه سبحان الله عنان لهذه الأمة اللي يعني صارت يعني أضيعوا من الأيتام على مأدبة الدم سوف تتداعى عليكم الأمم يا سلام يا رسول الله حاسس بينا يا حبيب الله الأمم تتداعى علينا يعني تتلم حوالينا تجتمع ضدنا كما تداعى الأكلة على قصعتها بص على عشر عمال صبح جابوا أنجر الفول أو طبق الفول وكل الايادي العشرة لا عشرين يد من العشرة بتمتد هل تبقي من الصحفة شيئا هل تذر بولة واحدة ولا سوسة واحدة ايده حصيدا كأن لم تغنى بالامس سبحان الله فشوف الاكلة بتعمل ايه في القصعة بتمسحها مسحتها هكذا الرسول يشبه شوف تشبيه الحبيب حلو ازاي سوف تداعى او تتداعى عليكم الامم تتلم عليكم يعني كما تداعى الاكلة على قصعتها ياه يعني يتلموا علينا الرسول ياكلونا كده اه شوف بقى بياكلونا ازاي باي وسيله اكل اكل عبشري ياكل اكل اقتصادي ياكل غزو ثقافي غزو فكري سبحان الله يعني يجندوا ناس مننا مستغربين وناس يقعدوا يتريقوا على العلماء وعلى المحجبات وعلى المنقبات وعلى الشباب الملتزم وعلى شباب الصحوة يقول لك مش عارف الاصوليين والمتطرفين والارهاب سبحان الله كل هذا تداعي الامم علينا وطائفة المنافقين من بيننا اتباع عبد الله بن ابي برضه ما انتهوش لسه ايه ما زالوا يعيشون بيننا كل ده ايه تداعى الاكلة على قصعته وبعدين قالوا انهلك وفينا الصالحون يا رسول الله يعني فينا برضه ناس طيبين الشيخ فلان والحاجة فلانة والحاج فلان لا لا القضية مش شيخ الصالحين لا يأخذ الله العلماء الصالحين الأول فالأول فلا يبقى من الناس إلا كح إلا حثالة كحثالة الشعير لا يباليهم الله باله لا, لا يسوي شيء سبحان الله يبقى عاملين زي الايه زي الزبد لا قيمة فيه لا قيمة له يصابون بالوهن قال وما الوهن يا رسول الله قال حب الحياة وكراهية النوم ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احنا بنقص عنه وعن صحابته الغزوات بنرى صورة مشرقة من صور الصحابة ونرى صورة حنان الأبوة في قلب رسول الله وحزم القيادة في عند رسول الله وفكر عظيم من فكر الحبيب المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فيمنع عمر من منعه من الذهاب للصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول ثم يذهب فيصلي عليه بعد أن انتهت الصلاة ودفن تنزل الآيات لتحذر وتفسر وتأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يصلي على أحد من المنافقين أبدا وألا يقم على قبره ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره خلاص كام واحد زعماء 17 تعالى يا حذيفة كاتب السر اسمع الكلام ده خطير الكلام ده احنا لما نعيده عشان نصحصح القلوب اللهم ابعدنا عن النفاق وعن اهل النفاق يا رب العالمين ولا تحشرنا في زمرة اهل النفاق يا اكرم الاكرمين النفاق ده اخطر مرض اجتماعي يصيب الامم يا حذيفة نعم قال له ادي اسماء السبعتاشر هم دول سبعتاشر منافق لو انا ما زلت موجودا في الحياة خلاص هيموت واحد منهم مش هصلي عليه ومن صلى الرسول عليه صلاة وجبت له شفاعته يوم القيامة فلو انا مت انك ميت وانهم ميتون يبقى اذا ايه آه تنبئ من يتولى امر المسلمين الا يصلي على احد منهم ينتقل الرسول للرفيق الاعلى وياتي ابو بكر عامان كاملان يحكم المسلمين خليفه لرسول الله ثم ياتي عمر ويوليه ابو بكر وخاف الصحابه من توليه عمر وقالوا لقد كان شديدا والرسول بيننا وبينه وكان شديدا وبيننا وبينه أبو بكر فكيف به وقد صار الأمر له نعمل ايه فكان الرسول حيث عننا يا أبو بكر برضه كنا بنحتمي بيه والراجل يدخل على أبي بكر فيلاقي عمر قاعد فيسأل سؤال في مسألة تخص الحكم فيجيب عمر فالراجل ما عجبوش كلام عمر قال يا ابا بكر انت الخليفه ام هو؟ فتقول لنا بالظبط مين ال... مين الراس الكبيره اللي في البلد؟ انت الخليفه ام هو؟ لو واحد غير ابو بكر اخرس وانت مش عارف ان انا قال هو ان شاء يبقى اي نوع من من الناس هو ان شاء ان كان عايز يبقى ايه يعني؟ إيه يعني؟ طب شيل يا اخويا ده مش شيل انت ها خلي بالك انت المهم فسبحان الله العظيم سيدنا عمر الله يرضى عليه يتولى يخطب خطبه يوضح منهجه يقول اللهم انك تعلم اني قوي ها اسمع الكلام اللهم انك تعلم اني قوي فاجعلها قوة على اهل الباطل والشرك والنفاق يا رب العالمين انا قوي اه هو حد ينكر قوته انا قوي بس يا رب خلي القوه دي في مكانها يبقى اعز على الكافرين اذل على المؤمنين خلاص أم- ابو بكر لما وصلوا الكلام قالوا ازاي يولي علينا عمر ده كلام قال اجلسوني قعدوني يا ناس مش قادر اصبر قال اتخوفونني بالله أصل ابو بكر اول ما تخوفوا بالله يكش عيني بقى طبعا دول كلهم كده اتخوفونني بالله قالوا ايوه يا ابا بكر بنخوفك بالله قال إن سألني ربي على من تركت أو من تركت على أهلي يا سلام يعني الصحابة دول أهل الله أمال إيه؟ ده الناس في زمان في البلاد لما كان يخبط على الباب ويلاقي الباب مفتوح يقول إيه؟ يا هلال ها؟ أنا ما أعرفش الله- يعني لكن أنا الراجل من باب إضافة الإيه؟ يعني أنا- يا هلال اللي هنا اللي خلى بتوع البيت الله اعلم إن كانوا بيصلوا ولا ما بيصلوش من اهل الله يبقى الصحابه مش من اهل الله قالوا، أ- اقول ان سالني على من تركت او من وليت آه، على من وليت اهلي او من وليت على أهلي. اقول يا رب وليت على اهلك خير اهلك عمر بن الخطاب يبقى الامانه وصلتها عمر يتولى يخطب الخضر ويروح نازل يبحث عن ابي حذيفه ابو ده في البيت راح له ترك الباب مع مين عمر مع عبد الرحمن بن عوف علي بن ابي طالب كبار المستشارين بتوعه ماشيين وراه قال ابا حذيفه قال له نعم قال له استحلفك بالله اسماني لك رسول الله طبعا كنا انا من ضمن ال 17 منافق ها نخش في خيبر احسن كده يعقدونا ها سبحان الله لان شوف تقول يا اخي الصحابه خيب على روحه النفاق هذا انه يبقى منافق انا شفت لك الراجل قاعد في مكتبه راجل يعني من المسؤولين الكبار دخل حماده ابنه بيلعب يوم اجازه وباين منصب وباين مسافره ولا بتاع ف- حماده راح الشغل كله راح عند حماده ابن ابن فلان الملفات بتاعت الدولة وبتاع قعد الواد مسك القلم ما جربش يكتب اربع سنين شن شن شن نزل شخبط دي دي دي بوظ الورق الراجل اتجنن بس اه الورق الدولة ده ده- ده. السكرتير ها امان تقول له ايه مش انت كنت والله ولا لك عليا حسان سيادتك شخبطة ابنك دي تخطيط لمستقبل مصر ويبان كده ان الامر لله من قبل ومن بعد لما النفاق يطل برأسه في مكان من الأماكن فظن شرا ولا تسأل عن الخبر فلا تقل في نفسك لو كنت أيام رسول الله لكنت نصيرا له احمد الله رب العالمين أن جاءك الإسلام جاهدا ما تعبت فيه حد جاهد فينا عشان يوصلوا الإسلام إن كان شوية أذى من أسرة أو من جار أو من دول معينة أو كده ده بعض الأذى وهذا أذى محدود لكن الصحابة كم قاسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي الله يرضى عليه ده أبي طالب يروح يشتغل عند اليهودي على 16 تمرة ينزح له الجردل ببلعة من البير حتى محلت يداه ايدين سيدنا علي من الحبل بتاع الدلو آه، آه، الجلد بتاعها طلع ايد خشنت وجاء بست عشرة تمرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم الحبيب وقال خير ما يأكل العبد من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده اشمعنى نبي الله داوود ما ما راحش واحد زي سيدنا زكريا نجار غلبان لا ولا راح لواحد زي سيدنا موسى طرد من بلد الى بلد لا ده بينظر بالمثل بمين بداوود النبي الرسول الملك الغني سيدنا داوود ايه كان الجبال والطير والمنا له الحديد هنعمل سابغات وقدر في السب كل ده ايه وربنا قتل لهم عين القصر هو وابن سليمان ملك لا ينبغي لاحد من بعده وده كله سيدنا سليمان يقول ايه هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر اه ده اختبار من الله عشان يشوف انا هشكر ولا هكفر بالنعمه لما اشكر ربنا يزيدني لما اكفر بالنعمه وانسى المنعم خلاص اضيع اللهم ذكرنا بنعمك في وجودها وعند زوالها يا رب العالمين وقنعنا بما اتيتنا يا ارحم الراحمين تحدثنا يوم الاثنين عن صفات اليهود في كتاب الله او بعض من صفاتهم ذكرنا يمكن احد عشر صفة من بعض من صفات اليهود النهارده ان شاء الله نعمل مقدمات الى غزوة خيبر غزوة خيبر كانت في شوال وفي رواية ثانية بتقول في المحرم من السنة السابعة للهجرة ما بين المدينة وخيبر 153 كيلو متر 153 كيلو متر سارها النبي صلى الله عليه وسلم وتحت قيادته 1300 مسلم موحد مقاتل من صحابته رايحين لمين بقى اليهود في خيبر كم مقاتل عشرة آلاف مقاتل ينضم إليهم أربعة آلاف من غطفان وألف من هوازن يبقى ألف وثلثمية إلى عشرة من اليهود أربعة من غطفان يبقى كام؟ أربعتاشر وألف من هوازن فخمستاشر ألف مقاتل يعني متمنعين في حصونهم وخيبر كان اليهود بتوع خيبر احنا عندنا كام نوع من اليهود في جزيرة العرب؟ م? أربعة ايه اللي جاب اليهود اصلا جزيره العرب برضه ايه نقط نقط هل العرب اولا نوع واحد لا العرب ثلاث انواع العرب انواع ثلاث عرب بائده وعرب عاربه وعرب مستعربه العرب اللي في جزيره العرب ده مش صنف واحد ثلاث ايه اصناف ده مهم الكلام ده لما الواحد يعرف جنسه اللي جاي منه ولا ايه العرب البائدة اللي هم عاد وثمود ودول ربنا ايه اهلكهم والعياذ بالله رب العالمين بالطاغية وبالصيحة وانتهى دول انتهى عرب ايه بائدة بادت انتهت وعرب عاربة اللي هم القحطانيون اللي هم اول من تكلم اللغة العربية اولاد قحطان والعرب المستعربة أولاد عدنان اللي هم أحفاد إسماعيل ابن إبراهيم جد رسول الله واضح دي؟ في بقى ناس من العرب دانوا بدين اليهود دخلوا بدين اليهود بس دول كانوا قلة كانوا قلة عدد بسيط يعني عشرات لأن اليهود أغلقوا على أنفسهم الدائرة وبعض أيضا من العرب دخلوا دين النصارى النصرانية برضه عدد بسيط وإن كان فيهم قبائل بأسرها زي نجران وغيرها ولكن اليهود عندما دخل كما قلنا الجمعة قبل الماضية عشان الأحداث مرتبطة ببعضها هي عندما دخل أبو نصر إلى القدس وأخذ اليهود أسرى في بابل هرب بعض من اليهود إلى جزيرة العرب وعسكروا في منطقتين في يثرب وفي خيبر خلاص عرفت القصة منين جم؟ يبقى جم من القدس عندما فروا من نصر في يوم الطرد الاول في الطرد الاول لهم او التشتيت التشتيت الثاني لهم بعد دين العمالقه وبعد سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام فجاء منهم من جلس ومكث في يثرب دخلوا يثرب عملوا ثلاث حاجات الحاجه الاولى مسكوا الاقتصاد كما يصنعون في اي منطقه في العالم يعني وانا ماشي في كندا يقول لك المنطقة دي كلها بالفيلات اللي فيها دي بالخمس آلاف فدان دي ملك واحد يهودي وتلاقي المسلم طب والراجل المسلم ده ده ده راجل عايش على المعونة الكندية لأنه لاجئ سياسي عشان آه، تونس طردته ومش عارف آه، وخدوا منه جواز السفر وهرب على الحدود وجه كندا فبيدوا له آه، حاجة كده اسمها معونة عايش عليها المسلم عايش على المعونة واليهودي عنده محطة تلفزيون بيبث فيها الكلام بتاعه عنده سبحان الله آلاف الأسنة عنده المليارات من الدولارات في بنوك عنده بنوك عنده شركات فهم أولا الناحية الاقتصادية دي نمرة واحد وقد كان يهود المدينة أغنى العرب هم ويهود خيبر النقطة الثانية كانوا دايما اليهود لما يوجدوا في مكان لازم يعملوا بلبلة ويشككوا الناس في بعضها عشان يبقى المرجع إليهم طبيعتهم ان هم يعملوا ايه فتن وقلاقل عشان الناس تبقى في حالة عدم ايه توازن مستمر وما يحبوش الصلح مع حد ثالث شيء انهم استطاعوا ان يكونوا يعني لا نستطيع ان نقول جالية قوية ولكن استطاعوا ان يكونوا قوة عسكرية يعني لها مكانتها عند العرب يهود خيبر كانوا يختصوا بشيء اخر خيبر اولا ارض زراعية كلها زراعة لدرجة ان احد وديان خيبر اللي استولى عليها المسلمين في فتح خيبر احد الوديان عد المسلمون نخل, نخل الوادي النخل لقيوه أربعين ألف نخلة طبعا انت ما تبصش وانت قاعد كده ايه يعني 40000 نخله لا النخله دي النخل ده كان وسيله ايه؟ تصدير واستيراد وتجاره والتمر مساله يعني النخل ده عباره عن ايه في جزيره العرب؟ عباره عن ركن ركين في الاقتصاد الزراعي لجزيره العرب. كان اهل خيبر من اغنى الناس ولكن كانوا ناس آه، مش بتوع يعني الدخول في قلاقل ولكن كان عندهم جيش قوي جدا فلما طرد بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير من المدينة الرسول ما حددهمش الحتة دي يروحوا فيها قال لهم اخرجوا الأول من المدينة فخرجوا يروحوا فين؟ قالوا نروح عند أولاد أعمامنا اليهود في خيبر راحوا هناك تحت قيادة رجلين خطيرين من اليهود هو حيي بن أخطب هنيجي للكلام إن شاء الله وسلام بن ابي الحقيق واخوه ياسر خلاص راحوا هناك وسبحان الله رغم انه جاي من يثرب وخيبر دي مش مكانه ولا بلده حيي بن اخطب بعد شهرين كان زعيم خيبر لك شو ازاي يعني ايه يعني زي ما بيقول لك في الحكايه ال- مش خياليه قد تكون شبه حقيقه يعني بيقول لك واحد عربي واحد اوروبي وواحد يهودي ها آه، راكبين سفينه طلع عليهم حوت في البحر قصه يعني رمزيه طريق اخلاقيات الايه الجنسيات فيعملوا ايه يعملوا ايه فقبطان السفينه فضل يرمي في فم الحوت حاجات من اتاه السفينه ياكل الحوت ي- يبعد عن السفينه مش راضي يرمي راح ماسك العربي وراح رميه جوه الايه جوه ال ال- ال- فم الحوت ما- الحوت مش راضي راح ماسك ال- دي اوروبي وراح رميه جوه ال- مفيش فايده راح ماسك اليهودي وراح رميه مفيش معاه مدفع راح ضرب الحوت ودخل يتفرج ايه اللي حصل وجد اليهود ودخل اخر واحد خلي بالك رصد الحاجات اللي كانت الراجل رماها في بطن الحوت ومشغل العرب والاوروبي مشغل العرب عنده عشان يبيع للاوروبي جوه بطن الحوت خلي بالك هذه طبيعة اليهودي الشطارة ودي مش معنى كده ان هو نبيه العرب خايف لا يعني الراجل اللي اشترى الطرماي ده مش دليل على انه راجل مغفل او يعني ال- ال- البائع ذكي لا لا لا تدل هذه القصة على ذكاء البائع بقدر ما تدل على ان المشتري مغفل كبير صح ولا لا؟ يعني ده يقول لك ايه؟ يقول لك الفريق الفلاني غلبنا مش عارف 3 واحد هو القضية مش الفريق الفلاني غلبنا مش الفريق ده شاطر احنا اللي خايبين اذكر في مره كنت حاضر مؤتمر من كام سنه كده والفريق القومي السعودي يعني ما حدا اخوات السعوديين ما يزعلوش يعني بتلعب البرازيل ففريق البرازيل غلب الفريق السعودي 7 1 في نهايه البتاع خلاص المباراه فاضل لها دقيقه هم المذيع السعودي والله احنا كنا على وشك النصر نصر يا كده نفسك العربي مهرج ما تعرف بتاع كلام ما تعرف طب ليه؟ او لعب حتى في اللعب نهزر انا ارى الرجل الاوروبي وهو بيلعب بيلعب بجد نعم، بيلعب بجد سبحان الله ولعل يعني المهم لا ده ده ده داعي للدخول في تفاصيل المهم مش معنى كده ان اليهود دول يعني جنس ليس من شيء لا هو يستغل يعني غباوة من أمامه وضعف من أمامه ويشوف إيه الثغرة الضعيفة اللي يدخل بيها للي قدامه واحد الثغرة بتاعته المال يدخل له عن طريق المال واحد واحد الثغرة بتاعته عن طريق الجنس يدخل له عن طريق الجنس واحد الثغرة بتاعته عن طريق ال- أن يبقى عضو في المحفل الماسوني و... آه، إيه يحطه في المحفل الماسوني نادي الروتري يعمله نادي الروتري نادي الأرنهرويز مش عارف وهكذا يعني هو يشوف مسلك اللي قدامه إيه ويدخل له من الزاوية الضعيفة بتاعته وده ذكاء فلا بد اذا تم القتال ولا بد ان يكون لي- لدينا ايضا ذكاء في التعامل فشوف الراجل حي بن اخطب رايح من يثرب يروح خيبر وافدا ضيفا عليهم بعد شهرين يصير زعيما على اليهود في خيبر كلها يعني نحى الزعماء كلهم وبقى هو الرئيس ذكاء ولا مش ذكاء وده ايه ذكاء على بني جنسه يعني مش كمان يعني يهودي بيغلب يهودي مش سهله فلما طردهم النبي صلى الله عليه وسلم تفتح بقى حضرتك كتب المستشرقين جماعة الأوروبيين الحاقدين بقى على تاريخ الإسلام يقول لك محمد كان رجلا إرهابيا ده يا عم صلى الله عليه وسلم يقول لك ده قتل في يوم واحد 800 من اليهود في يثرب في يوم واحد طب ماذا صنع اليهود انت بتتكلم عن رد الفعل هل حدثتني عن الفعل بتتكلم عن ايه؟ عن يقول لك ده فلان شتمني ها؟ او مش عارف الست مش عارف ضربتني يا- ضربتك كده يعني ما- ماشي في الشارع راح ضربها لا ابدا ما حكيتش انت الايه؟ السطر الاول اديتني الخبر ما اديتنيش المبتدا قال امرؤ القيس في قصيده شعريه مشهوره كده فاكر انت قصه الذئب والحمل ها اللي عكبت عليها الميه فاكر دي؟ اه صاغها شعرا قال امرؤ القيس فلنت كذئب السوء ذئب السوء يعني ذئب السوء إذ قال مرة لسخل رأى السخل اللي هو الايه الحمل الصغير او الجدي الصغير لسخل رأى والذئب غرسان مرمله الذئب كان جعان يعني أنت الذي من غير جرم شتمتني الذئب بيقول للحمل الوديع أنت شتمتني قال متى ذا قال عام أوله قال ولدت العام ها شتمت شتمتك امتى؟ قال له السنه اللي فاتت، قال له ده انا مولود السنه دي سبحان الله ها؟ قال ولدت العام بل رمت غدرة فدونك كلي لا هنا لك مأكل فأنت كذباح العصافير دائبا عليهن بالذبح وعيناه من وجد عليهن تهمل فلا تنظري إلى العينين تهملان دموعا وانظري إلى الكفين ماذا بالعصافير تفعل واخد بالك؟ يعني أنت بص على عينيها اللي بتعيط بص على دي اللي بتذبح انت ما تبصش على يعني يقول لك الرسول ذبح 800 ليه؟ لما؟ هل سالت لما؟ دبروا مكيدة القتل والاغتيال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ثم سخروا من المرأة المسلمة ما تبصلهاش بموديل 93 ايه يعني لما يسخر بواحدة مسلمة؟ ما كل المسلمات الملتزمات في الكل بيسخر منها ايه المشكلة واحدة مسلمة يعني اتهزقت في السوق ال- بتاع بنو قينقاع لا لا هذه سخرية بالإسلام بشخصية المرأة المسلمة الصحابية مجرد الصحابي شاف أخته المسلمة ما يعرفهاش سخروا منها وكشفوا العورة بتاعتها مجرد ان شبكوا لها صرف على طول المسلم قام على اليهود اللي عمل كده قتله فقام اليهود بقتل الصحابي فتحرك الرسول بجيشه واجلى بنو قينقاع عن المدينه لقوه الاسلام بس قوه الاسلام لانه ثبت عن اليهود صفتين اذا راوا منك قوه استكانوا وطرقوا الابواب بهدوء وان راوا منك ضعفا تنمروا سلام بن ابي الحقيق وهو خارج واحد الزعماء اليهود يعني وهو خارج من ال- المدينه الرسول قال لهم خذوا معكم ما استطعتم من مال شيلوا اللي تقدروا تشيلوه ففرد سلمه ده كان من متوسطي اغنياء اليهود في المدينه جلد الطور عنده شوف جلد الثوره قد ايه وملأه بسبائك الذهب والفضه سبائك يعني بتصنع منها ايه ذهب خالص بتصنع منها مجوهرات سبحان الله قال وهو خارج والصحابة واقفين بيحرسوا ال ال ال ال ال الناس وهو خارجة قال بها خبط على الذهب كده اطلع الكلام بهذا سوف نقيم الأرض ونقعدها كما نريد من كام الكلام ده الفلوس دي هي اللي هتشيل ال ها سبحان الله اذكر في 48 وانا اتصفح التاريخ وكان بارك الله فيهم طلائع ال- ال- الزحف الاسلامي من الاخوه من اخوان المسلمين كانوا في حرب فلسطين الدوله رحمه الله عليه البطل احمد عبد العزيز على موقع استراتيجي في الارض المحتله فبلغ الملك عبد الله بالامر ما انت ما تعرفش خبايا الموضوع ايه فلا لا لا لا لا يطلعوا الاخوان المسلمين من ال- من المنطقه دي ويسلموها للجيش الموحد العربي حاضر الراجل سمعا وطاعا راجل اتفضل هذه الارض ثاني يوم رحمه الله عليه احمد عبد العزيز لقي ان الموقع احتله اليهود مره اخرى فعاد القتال مع جنوده مره اخرى فاستولوا على الموقع فاتصلوا بالملك الملك على طول لا لا لا سلموا الموقع للقياده سلموا الموقع للقياده بالليل كان في ايد اليهود حتى ليه استاذ فاضل بارك الله فيه استاذنا الشيخ الغزالي قال ايه؟ قال ترحموا معي على الملك عبد الله سبحان الله هو كان راجل- الله يكرمه كان ايه؟ المسلمين يحرروا ده وهو يروح بالده ياخد الجو فالراجل الله يكرمه الشرف يقول ترحموا معي على الملك عبد الله ربنا يرحم الجميع يعني شوف ال- ال- الكارثه انهم يدرسون شخصيات من امامهم يهود شوف تمسلك ده ده يروح نروح له ازاي؟ سكته ازاي؟ عايز منظره؟ نعمله منظره مش كانوا مره بيقولوا لاحد زعماء العرب انت اشك راجل في العالم اشك ايه؟ شيخ ايه؟ ها؟ سبحان الله ده المهم خلينا مع ايه؟ مع خيبر فالانسان يتعجب وهو يرى ان اليهودي قتل عن عقيده فسلم ابن ابي الحقيق واخوه ياسر وحيي بن اخطب وصلوا الى خيبر وكانت كما قلنا مركز مالي خطير في جزيره العرب ماذا حدث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حضر معنا صلح الحديبية يخرج معنا إلى خيبر لأن اللي تخلفوا في صلح الحديبية كان مين المنافقون تخلفوا ليه قالوا عشان احنا لو رحنا نعمل معاها العمرة قد يلاقي جيشا من قريش فيقاتله واحنا كنا بنقف معاه منظر واحنا على حدود المدينه لكن نروح بيننا وبين مكه 14 كيلو ونقف معاه ونتكشف ونحارب لا لا لا لا ان بيوتنا عوره وما نقدرش نخرج ده النا- اليومين دول حر الى اخر الكلام اللي ايه اللي قالوه وتخلفوا الرسول قال لهم اللي خرج معانا في صلح الحديبيه وبايعني تحت الشجره هو ده بقى اللي يخرج معاه الى خيبر بس اللي ما حضرش وعايز يخرج فإذا أخذنا خيبر بما فيها فلا غنيمة له فيها ده اللي يبقى رايح ملوش حاجة سيدنا علي له كلمة صاغها شعرا من أعظم ما قيل في الحكم كانت الصلح تحت الشجرة دي صلي على رسول الله احنا بناخد ثمرات و- أو أزهار يانعة من- من تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما صفحات مطوية أنا بنكش لكم عليها وإن كان شوية فقه عند أخ ثاني من العلماء أو شوية سيرة عند أخ ثالث أو آه، شوية عقيدة عند رابع فده بتكتمل الصورة ده يعني بالإخوة العلماء الفضلاء الذين تمتلئ بهم ساحات المساجد في مصر اللهم بارك فيهم جميعا يا رب العالمين وبارك فيكم وفيما نسمع ونقول واجعله خالصا لوجهك يا رب العالمين اسمع سيدنا علي عليه بقى يقول الكلام الحلو غرس الزهد بقلبي شجرة غرس الزهد بقلبي شجرة ثم نقى بعد جهد حجرة يعني عمل مجهود لغاية ما نقى الأحجار اللي في القلب عشان القلب بدل ما يبقى جاف وغليظ يبقى إيه لين غرس الزهد بقلبي شجرة ثم نقى بعد جهد حجرة ورواها إثر ما أودعها كبد الأرض بدمع فجره روى القلب بالإيه؟ بدموع الخشية من الله وإذا ما رأى طائرا مفسدا حول ح- حائما حول حماها زجره نشوف طائر الطمع طائر الدنيا طائر المنصب طائر الجاه طائر المال طائر الطبع طائر الهوى يطرده بعيد عن الايه كلام عالي قوي ده ولا صعب ولا ايه ها ده والله واضح قوي ما شاء الله واذا ما راى طائرا مفسدا حائما حول حماها شجره فاضطجعت ها فاضطجعت مرتاحا في ظلها وبايعت إلهي في ظلها وكذا بيعة الرضوان تحت الشجرة قعد تحت شجرة ظل شجرة الزهد وبايع رب العباد سبحانه لو سيدنا علي كان يلبس في الصيف او في الشتاء لا يشعر باذى الحر ولا القر لو لبس خفيف خالص في الشتاء ما يحسش باذى البرد ولو لبس صوف في الحر ما يحسش باذى الحر بناء على معجزه بدعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم جنب عليا اذى الحر والقر فكان لا يبالي له لابس في الشتاء ولا خلع في الصيف ربنا مديله تكليف رباني وده له امتى دي؟ اداها له يوم ما زعل مع فاطمه. يعني يمكن انت واحد يزعل مع بنتك ولا اختك يمكن آه، تديله حاجه تاني. لكن سيدنا الحبيب يا سلام طيب خاطره ودعا له هذه الدعوه. اللهم من احب عليا فاحبه ومن ابغضه فلتبغضه. يؤاخي بين المهاجرين والانصار انت يا فلان اخو فلان وانت يا فلان اخو فلان ثلثوا كلهم سيدنا علي أنا في ثاني يا رسول الله وأنا وأنا هل أنت مني كهارون بالنسبة لموسى غير أنه لا نبي بعدي أنت أخي في الدنيا والآخرة آه. آه. آه. سبحان الله إيه ده درجات درجات يا أخي ولذلك في خيبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان في علم عام للجيش علم أبيض مكتوب عليه بالأسود لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان فيه رايتين راية للمهاجرين وراية للأنصار وكان في أربعة أعلام بيد أربعة من كبار الصحابة اثنين من المهاجرين واثنين من الأنصار ودي أول مرة تحصل الاثنين المهاجرين كانت الأعلام والرايات بيد أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ودي كان أول مرة تحصل لأن أبو بكر وعمر دايما كانوا جنب الحبيب إلا في خيبر الرسول اداهم إيه رايات وأعطى رايته الأنصار لسعد بن عبادة والحباب بن المنذر رضي الله عنه ومجرد ان عسكروا عند خيبر زي ما هاجر الحكايه النخل كثير والميه كثيره ففي عفن او عفونه او بكتيريا فاصيب اغلب الجيش بالحمى نتيجه لوباءه المكان لكثره العفن او العفن نتيجه الماء الاسن او الراكد في هذه المنطقه منطقه غير صحراويه زراعيه كما في المدينه آه، لم يعتدها او لم يتعودها الصحابه اصيب اغلب الجيش بالحمى فكل واحد يجيله الحمى ويسخن يجيله سخونه يشيلوه للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يحط ايده عليه بفضل الله فقل لا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم يقوم الشمس حرارته 37 يلا اتكل على الله غيره يلا المستشفى الطبي الاسلامي اعظم مستشفى في التاريخ الحباب بن المنذر قال له يا رسول الله هذا مكان موبوء أهذا وحي أم أمر نتدبره زي بالظبط في باتن الحباب برضه نفس القضية هو اللي إيه اللي أشار في باتن على تغيير المكان قال لا أنا نسلك مكان آخر بس المهم يكون من جهة الشمال ليه؟ لأن الرسول عايز يقطع على يهود خيبر ال- الفرار إلى الشام ومش عايزهم يروحوا القدس من امتى؟ اه عليه الصلاة والسلام قال احنا نحبسهم من ناحية الشمال وكانت لخيبر حصون ثمانية من أقوى الحصون المعروفة كانت عالية جدا بحيث أن أول يوم اشتبك المسلمون مع ال- القوات اليهودية بتاعت الحصون كانت النبال تنزل على المسلمين من أعلى فأصيب وجرح يومها خمسون من الصحابة حتى جرح الرسول صلى الله عليه وسلم في كتفه صلى الله عليه وسلم فكانت تحت مرمى النبال فاللي حصل اسمع بقى ايه ال ال ال التفاصيل بتاعه الايه الرحله تدريجيا كده بتلخيص يعني طبعا عشان احنا لو نقعد بقى في الغزوات بالدقه ان شاء الله ما هنطول ابدا اولا تحرك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في اول المحرم عام سبع هجريه عام سبعة للهجرة وصلت الأخبار إلى اليهود في خيبر محمد آت ومعه صحابته في 1300 يعني عدينهم وحاسبينهم وعارفين العدد هم عشرة ألاف مقاتل داخل الحصون فأرسلوا يستغيثوا بغطفان وهوازن بعثوا لهم خمسة ألاف مقاتل ووعدوهم بأنهم بعد ما يصل الجيش الإسلامي ويرابط عند الحصون إن وصل أن يحاصر جيش غطفان بأربعة آلاف جيش المسلمين من الخلف فيشترك معهم في معركة قبل دخول المسلمين بالهجوم على الحصن ألا صعب جدا وقد كان وثبت غطفان بما وعدت به اليهود مع ان غطفان دول عرب والرسول ارسل اليهم من يفاوضهم لهم عودوا فانتم بني عمو- عمومتنا انتوا العرب زينا ونحن سوف نفتح خيبر بإذن الله وننزل لكم عن نصف نخلها قالوا لا لا نحن لا ننقص عهدا عاهدنا اليهود عليه انتوا احرار العرب بتوع غطفان رفضوا الصلح مع رسول الله واذا بالحبيب المصطفى يجد نفسه امام حصون ثمانية داخلها 15 ألف مقاتل وخلفه أربعة آلاف من قوات غطفان تحيط بالجيش المسلم والصلح أبدأ استعداده فرفضوه واحد يقول لك يا أخي ما كان ممكن بقى يتفاهم ويمشي لأن المسألة هنا بقى الشرعية الدولية ايه يعني ده واحد بين فكي الرحى 15000 جوه الحصون مدججين ومستريحين عندهم اكلهم وشربهم لذلك اللي بيقول لك كان طعام اليهود داخل الحصون تكفيهم سنوات طويله والجيش المسلم ال 1400 جاي بكميه محدوده من المؤن تخيل انت جيش 1400 هيشيل ايه معاه؟ ده معاه 200 فرس و600 ناقه ده كل اللي معاه والميه ممكن تخلص وبعدين أربعة ألاف مقاتل من الغطفان خلف خطوط الجيش المسلم ممكن يهجموا عليهم في أي لحظة فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم اثبتوا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده لما تفتح كلمة اثبتوا من قلب الثابت محمد تثبت من أمامه أم لا تثبت لما القائد يبقى شجاع يبقى اللي وراه شجاعان بيه اصبر نكن بك صابرين فانما صبر الرعيه بعد صبر الراس صح ولا لا؟ الراس تصبر كله يصبر لكن رب الاسره ينهار كل الاسره تنهار صح ولا لا؟ فماذا حدث؟ ارسل سعد بن عباده زعيم الانصار يتفاوض مع اليهود قال طب احنا تفاوضنا مع مين؟ مع ال- العرب المسلمين غطفان ما نفعوش نتفاوض مع مين؟ مع اليهود كان طريقه الرسول في التفاوض ايه؟ صلى الله عليه وسلم يعرض اولا الاسلام او الصلح ودفع الجزية او القتال لا راح سعد بن عبادة وعلي بن ابي طالب يتفاوضا مع اليهود ها على حاجة واحدة بس على الاسلام يا الاسلام يا الحرب الله على غير عادة رسول الله طب ليه ما, ما انت كل يا رسول الله ما كل ما بتروح حته تقول طب ن- يا يا تسلموا يا نعمل صلح بيننا وبينكم يا اما الحرب ده اخر حاجه قال لا انا قعدت اقلب في كتب التاريخ اياك الاقي حد من ال- ال- ال- شراح الحضارات او كتاب السير علق المساله انا واثق في فضل الله عز وجل يعني وهذا ما يستريح له يستريح له قلب ان الرسول صلى الله عليه وسلم رفض ان يعرض الصلح على اليهود لانه يعلم انهم اهل خسه ونزاله ولا يوفون بعهد ابدا كما ورد في كتاب الله ده اللي انا استريح له واوقن او اكاد اوقن ان قلوبكم تستريح لهذا لان ده الحاله الوحيده اللي الرسول ما عرضش فيها صلح فحيي بن اخطب وعيينة بن حصن الفزاري قائد غطفان قائد القوة بتاعت غطفان وفزارة اللي هي ونمير اللي هي جاية تعين اليهود ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عيينة لحيي بن أخطب اجعل سعدا وعليا يقابلان داخل الحصن خليهم يدخلوا جوه حيي بن أخطب قال له لا إذا دخل إلى الحزب رأى ثغرات علمها محمد فهاجمنا منها طب راجل مش يعني برضه يعني اه راجل بيفكر يعني قال ده لو ما لو دخلوا هيعرفوا الثغرات منين يروحوا يقولوا لمحمد يعرف فالتاني برضه لقيه عيينة قال له لا انا كنت اريد ان يدخل ليرى كيف الحصون قوية فيحدث محمد نفسه بالعودة الى المدينة مرة اخرى كل واحد ايه ها في موشح ولكن الله غالب على امره فطلع عيينة بن حصن الفزاري يفاوض الوفد المسلم خارج الحصون فرفض رفض الصلح آه، رفض ال- آه، الاسلام واعلن الحرب لا احنا قاعدين خلاص قعد يهدد بقى مين سعد بقى بن عباد قال لا انتم قابلتم عربا لا يدركون معنى الحرب ده جوه هنا 15 الف شاكة سلاح يعرفون متى القتال اه يبي- بيعملوا عمليه ايه تاثير نفسي حرب ايه حرب نفسيه فعاد سعد ليخبر الرسول بهذا الحاله دي 4000 ورا الرسول 15000 جوه الحصون الجيش المسلم 50 يصابوا في اول مناوشات ثم بعد ذلك الحمى تصيب بعض من الجيش في هذه الاونه شوف النفسيه بتاعت الرسول فين صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين اه شوف وثوق واحد واثق بنصر ربه احنا لما ننزل على قوم نمسحهم ان شاء الله ايه اللي حصل الجيش ال- ال- المحيط بال- بال- بالجيش المسلم من وراء اللي هو غطفان سمعوا صوتا سمعوا صوت موجوده في كل كتب السيره يقول ان جيشا من جيوش المسلمين من جيش محمد خرجت من المدينه واعتدت على قبيلة غطفان في عقر دارها فسبت نساءهم وأخذت أطفالهم وأهلكت زراعتهم الأربعة آلاف قالوا الله نعمل إيه نعمل إيه نرجع أوام ننقذ إيه أولادنا والرحلة بين أرض المعركة وغطفان 290 كيلو متر رجعوا فوجدوا القبيلة زي ما هي مفيش حاجة حصلت والرسول كان كل المقاتلين اللي في المدينة هم ال 1400 مش غيرهم ولكن من في جانب الله ماذا يفقد ومن خسر جانب الله ماذا كسب سبحان الله فاذا سيدنا الحبيب المصطفى شوف الله عز وجل كما قال هو عليه الصلاه والسلام نصرت بالرعب مسيره شهر فقالوا اما عدا عليكم احد قالوا لا اما هاجمكم احد والله انا في ارض المعركه سمعنا صوتا لا ندري امن الارض ام من السماء يقولون ان جيشا اخر لمحمد عدا عليكم فارجعوا الى بلادكم فرجعنا خلاص يبقى دي ايه كفى الله المؤمنين القتال من الايه الجزئيه الخلفيه انت بس نقر على باب الله بالاسباب والله يعطيك واعدوا لهم ما استطعتم من قوه امال ايه سبحان الله وبعدين يعد الرسول العده وبعدين يبتدي يق- إن ايه كل يوم اليهود يستيقظوا قبل الفجر يوميا يلبسوا الدروع والدرق والنبال يحطوها في الاجربه ويتملقوا بالسيوف ويتقلدوا بالحراب وبالنبال ويستعدوا للاقتتال كل يوم بالشكل ده الصبح مع الفجر في اليوم الذي وصل فيه الرسول والصحابة إلى الحصون لم يستيقظ الخمسة ألف إلا بعد أن أشرقت الشمس في ضحاها قاموا في حالة من الرعب الفلاحين اليهود خارجين من الحصون رايحين الزراعات بتاعتهم وجدوا الجيش المسلم والرسول أمامهم راحوا راجعين بسرعة وقافلين الأبواب خلاص شوف أولا شوف أر- أر- أر- الله عز وجل ينصر رسوله فردا وجماعة وينصره فردا وجماعة وأمة ينصره فردا يوم أن اجتمع فتيان قريش لقتل محمد هذا الذي فرق بينهم ويأتيه الأمر أن اترك مكة واذهب إلى يثرب يا رسول الله تعالى يا علي نم هنا ويخرج فيرى فتيان مكة واقفون ومستعدين لقتل من يخرج من ال- هذه الحجرة وهو انصموا وقد فتحوا أعينهم الأم فتاحة فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون لأن الذي يعطي القدرة للنظر هو الله والذي يكتب القدرة من هذا النظر هو الله أيضا يعني أنت عندما تنسى كلمة لا تظن أنك نسيت فمولد الكلمة لم يأتي بعد كلمة لها مولد اتولد في الم- في الميعاد اللي ربنا أذن به فالله عز وجل أغشى أبصاره جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون و- إلى آخر ما حدث ينصره مع ابي بكر في الغار يقول يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآه نفس القضية ينصره جماعة في كل موقعة كان نصر الله لرسوله وجماعة المسلمين ينصره أمة لأن النصر والغلبة لأمة محمد حتى وإن طال الزمن لازم يكون عندنا يقين بهذا لابد من أن يكون هناك يقين بهذا الأمر خلاص فتوحدوا الله لا إله إلا الله في اليوم اللي ال- ال- ال- المسلمين وصلوا إلى لأن لو استيقظ اليهود قبل الفجر واستعدوا للحرب لحصدوا الجيش المسلم قبل الدخول في حمى الحصن يعني كان ممكن يحصدوهم وهم قادمين لكن وصل الرسول وحط الرحال و- و- وصف الصفوف واستعد واليهود في حاله من النوم لان الذي يوقظنا هو ربنا والذي ينيمنا هو ربنا فسبحان الله اما الله عز وجل يعطل الاسباب ولا يعطل الاسباب الا مسبب الاسباب وبس اللي يعطل الاسباب النار تحرق عند سيدنا ابراهيم تنتهي عن الاحراق الحية تنتهي عند سيدنا موسى يمسكها تبقى عصا سبحان الله الميت لا لا يحيا مرة أخرى بإذن الله عز وجل على يد عيسى بإذن ربه يبرئ الأكمه والأبرص ها؟ بإذن الله ويحيي الإيه الموتى بإذن الله ويعمل الصور الطين كده وزي كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرة بإذن الله إلى آخر الأمر كل دي بإيه بأمر الله عز وجل فربنا هو مسبب الأسباب فأنت كلما اسمع دي كلما اقتربت من ربك كلما قلت الأسباب عندك يعني كلما ازداد قدرة و- وقوة التوكل على الله كلما الأسباب صارت أقل هل أنت داخل حوزة الله وفي حوزة الله عز وجل ها الله يسر لك الأمر ليه مش نفهم من الحديث قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على معسر ها يسر الله عليه في الدنيا يعني ومن قضى لأخيه حاجة ها قضى الله له حاجته قال ومن مشى في حاجة أخيه ساعة قضيت أم لم تقضى لن يشم رائحة النار يوم القيامة يمشي بس في حاجة أخوه المسلم يمشي فيها ولو خطوتين ملوش دعوة بالأسباب كأن الله يريد أن يقول يا عم أنت مفرغ نفسك ساعة لمصلحة أخوك المسلم ومعطل مصالحك أنت الله أأنت أكرم منا ده احنا بقى هناخد لك المصالح بتاعتك كلها بقى وفي هذا بما روي في السنن وصححه الحاكم فيما تسمعون وسمعتم عن هذا الذي جيء به يوم القيامة وأراد الله منه حسنة واحدة ادي برضه القصص ليك اهو ها. ايه يا عبد الله قال ده انا ليا حسنة واحدة فضلك باقي لي حسنة واحدة ربنا قال لي لو جبت الحسنة ندخلك الجنة حسنة واحدة وقفت على حسنة لله فطاف على أهل المحشر واحدا واحدا حسنة يا عم تقول لهم منين ما عطلكش ها اللي خلى انا هاجر من ابويا وامي ومراتي وعيالي واخويا وصاحبي مراتك اللي ماسكه بايديها واستنى فيك اليومين دول ها بالذوق يعني يوم القيامه تعرف الراجل ده منين منين هي تعرفك يوم في البلوه بس آه، ما- ما امرنيش بالحجاب ما امرنيش بالصلاه ما كانش بيصحيني للفجر ما كانش ما كانش هي دي اللي تتعلق بيه ها يعني بلوه كده وكده ن- نسال الله السلام سبحان الله فالتاني بقى يقول له حسنه يقول له ماشي واحد واقف بقى يبدو كان كريم في الدنيا بص كده في الكتاب ما ماليش في كتابه الا حسنه واحده بس قال الله الراجل ده ناقصه حسنه ما جابهاش يخش النار يعني مثلا انت تقدر تقول جاب 49% وانا جايب 1% ده انا كده كده خد يا عم عايز ايه؟ قالوا لك الحديث بالمعنى ماذا تريد؟ قال له اراد ربي مني حسنه واحده ان جئت بها ادخلني الله الجنه قال له يا عبد الله ما عندي الا حسنه خذها فخذها الله يقول يا عبد الله ماذا صنعت وهو العليم الخبير بس هو عايز يعني يدفع الناس الخير بالخير في الدنيا عشان برضه في الاخره ماذا صنعت يا رب خص على اهل المحشر رفض كل ان يرد الا رجلا ما عنده الا حسنه اعطاها لي قال الله لصاحب الحسنه يا صاحب الحسنه اانت اكرم منا ادخلا انتما الاثنان الى الجنه مالك انت جاي ت- ها ها ها، في, في, في دار الكريم في دار الكريم لأن الله أكرم مسؤول وعلمنا العلماء دعاء ندعو به رب العباد يا أكرم من سئل وخير من أعطى لأن لما تسأل الله يديك بكرم ما تحددش على الله تقول أنا عايز 100 جنيه بس يقول يا رب اديني من فضلك فضله واسع قوي فضله واسع خالص فضله لا حدود له اعطني من عندك يا رب العباد فضل واسع سبحان الله والثاني ايه والثاني يا خير من اعطى لانه اذا اعطى لا يمن اذا اعطى لا يمن بتعامل مراتك بما يرضي الله 20 سنه تيجي تغلط فيه ده كده برضه كده برضه بعد ده كله بعد العشره دي ده انا عملت وسويت وعينت اخواتك واولاد اخواتك و و و و تعمل لها ايه اللسته بتاعت المن ودي ودي دايما مكرره للاسف لا كلمه طيبه خير من صدقه يتبعها اذى فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا في خيبر وفي غيرها ان التوكل على الله عز وجل يقيك أسبابا كثيرة ويقصر عليك الأسباب ويقلل لك الأسباب طيب ماذا حدث بعد ذلك بدأ القتال حاصر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كم يوم عشرين يوما عشرين يوم كل يوم في مناوشات مناوشات إلى أن تقدم علي ففتح الله على يديه الحصن الأول دخلوا الصحابة سيدنا القعقاع الله يرضى عليه قال انتوا بس خدوني وارموني على الحصن من فوق اللي هي القوة الانتحارية قوة الاستطلاع الانتحارية قوات الكوماندوز الإسلامية قالوا له انت ارموني عليهم وهو بيترمي هل يظن أنه سوف يعيش لحظة يبقى رايح فين واثق أنه ذاهب إلى الجنة نازل من فوق الحصن والصحابة بيرموه سيوف اليهود تناوشه يناوشهم بيد ويفتح باب الحصن باليد الاخرى وبعدين الصحابه راحوا داخلين في باب الحصن بشده فاوقعوه على الارض ما وقعش الحصن باب الحصن لانه حديد ثقيل جدا فوقع ارتكن على الصخره اجتمع عليه اكثر من أربعين من أربعين من الصحابه عايزين يشيلوا باب الحصن يرموه بعيد فبيزحزحوه حته بسيطه قوي فمال علي من فوق فرسه على باب الحصن فأخذه بيد فألقاه بعيدا فتبسم وقال هذا من فضل ربي الرسول سجل الحتة دي لما هو قال ما يسيبش تلاميذه كده يعني ها يجي لك واحد يقول لك مش الجمعة اللي فاتت سافرت بلدنا طب بالسلامة وازاي اهل البلد يقول له بخير الحمد لله بس زنقوني في القبة بس ايه تلميذك يعجبك برضه قال خير نقلت الدنيا اللي عملت ايه لا طلعونا على المنبر بس قلت كلام بقى ما اقدرش اقوله لك فاهم؟ أنا قلت ايه يا عبد السميع قلت حاجه غلط المهم فسيدنا علي لما قال هذا من فضل ربي اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحد من هذه المشاعر عند علي لان للشيطان مداخله بعد ما انتهت المعركه واحتل المسلمون خيبر واجلي اليهود منها قال الرسول يا علي أأنت أشجع العرب ممكن واحد غير سيدنا علي يقول أيوه أه أيوه أه صح بس سيدنا علي برضه أجاب إجابة لم يسترح لها رسول الله أأنت أشجع العرب يا علي قال يقولون ذلك يا رسول الله برضه إجابة مش هي ها يقولون ذلك يعني إيه يعني اه لا يعني فيها فيها فيها ولا ما فيهاش لا فيها قال له إن فارسا خلف هذا الجبل يريد أن يبارزك تبارزه؟ قال له الله اللي خلاني فرست مرحب قائد اليهود وشجاعها وزي ما بقول رجل حربهم وسلام بن مشكم وسلام بن أبي الحقيق وحيي وأخوه ياسر وكل دول بارزته وجندلته وفي بدر وفي أحد وفي غيره وفي غيره فين هو ده روح له ذهب علي فرأى فارسا ملثما بارز عليا فوقع عليهم على الأرض يا خبر ابيض الله دي الحكايه تنكشف جولة أخرى لجولة أخرى أعاد الجولة وقع عليهم على الأرض ثالث مرة قال له أستحلفك بالله أن تكشف لي عن وجهك فكشف فإذا به رسول الله لازم يحدده لازم يديله حد أحسن الحكاية آه صلى الله عليه وسلم ولذلك نفهم من هذا كلام سيدنا علي إذا احمر الحدق وحمل الوطيس أول ما تشتد المعركة احتمينا بظهر رسول الله فلا يكون احد اقرب الى العدو منه انهم مكلفين بحراسة مين الرسول اذا بهم هم في حراسة من حراسة من في حراسة الله هم في حراسة الذي في حراسة ربه يعني برضه هم ناصحين عارفين ان يعني لن يخلص احد الى رسول الله الا ان يتمم الله الرسالة ليه فلذلك احتل علي بفضل الله عز وجل اول حصن من الحصون الثمانية ومع الفصول السبعة الأخرى لكي لا تتداخل الأحداث في بعضها موعدنا الاثنين القادم إن شاء الله الذي سوف يكون الدرس بإذن الله بعد صلاة العشاء لأن المغرب بدري جدا عقبال ما بنرجع من شغلنا واللي عنده أولاده عندهم مدارس والست اللي عندها شغل في البيت فإن شاء الله نجعل الدرس من الاثنين القادم إن شاء الله رب العالمين عقب صلاة العشاء بإذن الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل أن نقوم إلى آه، نقوم لصلاة العشاء إن شاء الله لي كلمة أولا كتب على أهل العلم وأخذ عليهم ميثاق كما أخذ على النبيين أن يبينونه للناس ولا يكتمونه وفي ومن أجل هذا يجب أن يتحمل أهل الدعوة تبعات الدعوة كلهم في موقعهم يتحمل التبعات بتاعتها وما يشتكيش الناس تشتمه تحمله فوق الطاقة تغتابه تاخد في عرضه تتكلم عليه تهجوه آه، يعني تصفه بأسوأ الصفات تتهمه في أي شيء من أخ- كل هذا هذا قدر الدعاة الذين يجب أن يكونوا مخلصين لله عز وجل وأنا لا أيأس أبدا من فعل الخير وإذا كان يعني أصب أحيانا بإحباط نتيجة عمل معين من أعمال بعض المتمسلمين أو المتمسلمات فهذا لا يفت في عضله أبدا ولا يجعل الإنسان ينتهي عن عمل الخير ولا فعل الخير ولا بد لنا أن نواصل بفضل الله عز وجل فعل الخير إلى أن نلقى الله عز وجل بإذن الله يعني طال العمر أم قصر ونحن على هذه الحالة إن شاء الله رب العالمين بس أرجو رجاء خاص يعني كما قال الحكيم العربي وظلم بني العم أشد على النفس مرارة من فعل حسام المهندي يعني لما ال ال ال ال ال الشر والأذى يجي من المريدين الشيخ بتاعهم يبقى صعب صعب على النفس ليه؟ لأن ده هو اللي بيعتبرهم أولاده سواء كانوا كبار السن أو صغار وكبيرهم أب وأوسطهم أخ وأصغرهم ابن وهكذا الأخوات كبراهم أم وصغراهم ووسطهم أخت وصغراهم بنت فأنا أشعر أن كل المحيطين بي إما أب له حق البر وحق الانحناء وإما أخ له حق الصلة وحق الاحترام وإما ابن أو ابنة له حق العطف وحق الود والمحبة كل هذه المشاعر دائما في قلبي ولكن انا بفضل الله عز وجل لا يثنيني عن الخير يعني كلام المتكلمين ولا خوض القائدين لكن اود أود يعني أني كما أريدكم لله ألا تريدوني لأنفسكم ولكن أريدوني لله عز وجل أنا أريدكم لله أيضا تكون إرادتكم فيا لله رب العالمين فلما تبقى الإرادة لله متبادلة ما يبقوش على السطح بعض من الأمور التي يفصل كل واحد الكلام عليه يقول فلان كان بيشتمني في جنب فلان كان بيتكلم على أهل بيتي لا نحن لا نهجو أحدا وإنما نتكلم عن حالات عامة لإصلاح حال المسلمين لأن من المشاكل ال- ال- ال- الطبيعية تكون حل المشاكل يعني أريد أن أقول أن إحنا يجب أن لا ينفصل الدعاة عن واقع المسلمين واقع المسلمين إيه؟ تهلهل الأسرة المسلمة فلما الأسرة المسلمة تهلهل يحدث خلل في المجتمع المسلم يعني النهارده لما تشوف انت بنت رايحه المدرسه او الجامعه لابسه بنطلون ما تعرفش هي لابساه ازاي او واحده ست ماشيه وفي وشها جميع الالوان لا تعب على المراه وحدها العيب الاساسي على ولي امرها على الاب على الزوج العم الخال الاخ الاكبر ولي الامر تعيب على الام التي لم تكن قدوه فخرجت بنتها كذلك خلي بالك فالأسوة وقد فقدناها في البيوت واجب العلماء أن يضعوا أيدي المسلمين على مكمن الداء وإذا تحدثنا عن خا... عن شيء خاص لنا وعممه فمش حد ياخد الحادثة خاصة له لا وبعدين إذا تولى أمر البيوت النساء والبنات فأقم علينا مأتما وعويلا مش معنى كده انا بانقذ حق نسائنا ولا اخواتنا ابدا ابدا والله بل بالعكس ده عشرين من الصحابيات تحت قيادة صفية من آه، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت خرجنا مع الرسول في خيبر وكانت معاه السيدة أم سلمة عشرين رايحين بيستأذنوا الرسول عشان يداووا المرضى ويدخل جرحى يعني إذا القضية المرأة ركن ركين للرجل الإسلام جاء للرجل كما جاء للمرأة لكن في أمور معينة يجب أن يكون للرجل الكلمة ودي ما تزعلش حد يعني اذا كانت ست بطبيعتها في ستات بطبيعتهم بتبقى ريسه مش ريتها بس العيله كلها يعني تبقى عمه تبقى خاله يقول لك يا عم لا انا ماليش دعوه بالامبراطوره انا ماليش دعوه بالرئيسه لا في طب... هي طبيعتها كده الزعامه وفي طبيعه رجاله مش معنى كده انهم يعني الليونه في الرجوله لا هم بيحبوا يشتروا دماغهم بيريحوا روحهم ها وحكايه شاورهم وخلفوهم دي مش في الدين لا ده نشاورهم وناخد برايهم بس في امور اللي يجب ان يقطع الرجل فيها بكلام لأن الرسول لما حب يبلغ أبا بكر بقضية الهجرة عمل إيه؟ ماذا صنع؟ قال له أبا بكر أخرج عني من هنا قال له يا رسول الله مفيش حد لأم رومان ها؟ وعائشة وأسماء يعني أولادك كلهم ها؟ مفيش حد غريب قال أبا بكر أخرج عني من هنا ليه؟ الرسول بيقول ليه كده؟ أم رومان هتطلع تصلح سر آه، رسول الله بره؟ عائشة ولا أسماء مش ممكن أمال ليه المرأة بطبيعتها تحب الأحاديث الصحفية من باب الدردشه واذا اردت ان تنشر سرا في دوله فاخبر به امراه وحذرها من ان تقوله لاحد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته